بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
الله الروح تسري في زمن النكد والملائك والألم حولنا والهم طاب المساء والقلق والقلب من منا يسبح الذي في جنته بحار الشوق ومستانه يحمل في صدره مسلمين سر يا موحدين الوان يا عباد الله
والمعاني لا لا لا لا انا عايز اعمم الكلام اكتر من كده عايز اقول يا ايها الناس يا ايها البشر يا ايها العالم يا ايها العالمين
قد فاح من أناديكم إلى جنة في هذه الدنيا الملائك حولنا جنة الدنيا طمأنينة قلبك بحب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله وحشتوني حقيقي وبجد ومن قلبي وحشتوني وكنتم معايا في الرحله دي وقبل ما اتكلم عن الرحله بقول وحشتوني كيف حالكم مع الله ها بقالنا دلوقتي أربع أسابيع ما تقابلناش وبرضه حقيقي ومهتم جدا أعرف أحوالكم مع ربنا إيه يا ترى في تقدم في الإيمان في أحوال حلوة وفي إحساسات بأعمال الإيمان واضحة ولا الرسائل اللي اللي بتجيني في ال SMS ديك اللي جابها لي الاخ يعني بتقول ان آه، الاحوال احسن اسال الله جل جلاله ان يثبتنا واياكم على الايمان وان ينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن واسال الله جل جلاله ان يحبب الينا الايمان اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وانت خير الرازقين احبتي في الله كيف حالكم مع الله في الحقيقه كانت رحله مضى الحد بحلاوته وجماله وجلاله وانا سميت الحج في هذه السنه مدرسه العظمه حقيقه من زمان وانا بقول الحج مدرسه ولكنه قيل في هذه السنه ان العمره مدرسه واذا كانت العمره مدرسه فالحج اكاديميه مجموعه مدارس مجموعة كليات عظيمة في تربية الأمة ومدرسة هذه السنة تختلف عن كل سنة بسبب الإرجاف والصد عن المسجد الحرام الذي جرى قبل الحج الإرجاف والتهويل لقضية آه هذا المرض الذي آه، يعني لا ندري ما السر في تحريكه وتهويله ولكن آه، ورود خاطر تأجيل الحج واتجاه نحو الفتوى إلى إلغاء الحج الكلام ده كان إرجاف شديد وقع في قلوب كثير من الناس فلما ذهب الموحدون المتوكلون الذين يذكرونني بالسبعين ألفا الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يس لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء السبعون ألفاً الذين لا يتطيرون لا يتشاءمون الذين هم على ربهم يتوكلون حين مضوا إلى هناك أربعة ملايين أربعة ملايين كاملة ثلاثة مليون وسبعمية وخمسين ألف زيادة عن كل سنة مضوا وذكر لي وإن كانت المعلومات عندي غير آه يعني أنا مش متابع جيد في لل- للمعلومات ولكن أخبرني بعض الإخوة أنهم رصدوا 24 حالة من 4 مليون 24 حالة على مدار مدة الحج ال ال الشهر الشهر من 15 ذي القعدة ل 15 ذي الحجة 24 حالة لو نظرت إلى كل دول العالم في خلال من 15 ذي القعدة ل 15 ذي الحجة تجد رقم أكبر من هذا الرقم سبحان الله العظيم الشاهد إيه بس أنا فرحان بربنا يعني أنا جاي الليلة وأنا مفعم آه، بمشاعر وأحاسيس كلها الفرحة بالله بنصر الله هذا انتصار آخر في حياتنا لله ل- لدين الله لشرع الله لأولياء الله لم... لأحباب الله لعباد الله الصالحين للمتوكلين على الله للواثقين في وعد الله نصر آخر انتصروه وفازوا به انتصروا على الأوهام وانتصروا على الشائعات المغرضة وانتصروا على ذواتهم وأنفسهم هل هل تتصور رجلا في وسط هذا الكم من ال- آه، الارجاف والتخويف والمصل واللقاح وال في وسط كل هذا وهو حريص يدفع اكثر مما يطيق من ماله ليذهب الى هناك وهو مصر مصر وبيقول يا رب اموت هناك سبحان الله العظيم وقد يقول قائل زي ما قالوا طب ما كان يقعد ويتصدق بهذا المال وسألت نفسي هذا السؤال هو انت عايز تحج ليه وكانت الإجابة انا وان كنت في امس الحاجه في مسيس الحاجه لان يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي فاعود كيوم ولدتني امي الا ان حاجتي ان اعيش الحج لا تقل عن هذه الحاجه يعني انا مش عايز بس ان ربنا يغفر لي وارجع من ذنوبي كيوم ولدتني امي لا ده انا كمان عايز ومحتاج جدا ان انا اعيش الثلاث ايام الترويه وعرفه ويوم الحج الاكبر يوم النحر محتاج اعيش الثلاث ايام دول محتاج ابقى عايش ليله العيد اللي الناس كلها بتستحمى وتلبس وتتدفى و- و- وتتمتع تحت الألحفة في بيوتها ليلة العيد محتاج محتاج حاجة حقيقية إن أنا أنام في مزدلفة في الشارع حاجة روحية إن أنا ليلة مزدلفة دي بتبقى الإحرامات بقت سودة لانها امضت هذه الاحرامات يوم الترويه يوم 8 كله ويوم عرفه يوم عرفه كله واكل شارب نايم فيها ف والانسان لما يجي بقى يوم العيد الصبح بعد ما يرمي الجمرات ويحلق ويدخل الحمام اول مره يبص في المرايه بعد ثلاثة ايام يقول ياه على منظري ايه ال ال ال ال ال كنت هقول ايه العفانه دي بس هي لا ايه الشياكه دي ايه الجمال ده ايه الروعه دي قلت لنفسي كده ما هو عايزك كده شعثا غبرا اللي لحيته كل شعرايه في ناحيه والبسكير بقى بعد ابيض بقى اسود طينه وما بقالوش باين ملامح وشه زي ظهره هو ده سبحان الله يقول حاجتي لهذا المعنى كيف تتحقق هنا كيف تتحقق في اي مكان لا يمكن تتحقق الا في هذه المره في السنه سبحان الله العظيم جمال وعظمه مدرسه العظمه الحج مدرسه العظمه ابن الجوزي بيقول ايه نفاق المنافقين صير المسجد مزبلة لا لا تقم فيه أبدا وإخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره هي دي التقرب إلى الله بالشعث والغبار التودد الى الله باهمال النظافه سبحان الله العظيم في وقت من الاوقات بعدم الانشغال بمثل هذا هذا المعنى لا يتحقق إلا في هذه المدرسة قل لي طب ما كان ممكن الواحد يدخل حمام ويستحمى ويلبس بشاكير جديدة جدا وارد وصح ولا ينقص هذا من أجره ولا يطعن في حده ولا شيء إطلاقا ولكن حين يباهي الله بأهل عرفة ملائكته يقول للملائكة إيه انظروا يا عبادي انظروا يا ملائكة هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ولذلك كان المعنى اللي ألح علي السنة دي وكررته في كل المنتديات التي آه، رأيتها وجلست وجالست أهلها قلت يا ترى أنت تصلح إن ربنا يباهي بيك الملائكة كان ده المعنى المسيطر عليا في الحجة دي كلها أن الله حين يشير إليك انظروا يا ملائكتي حين يشير إليك لينظر إليك الملائكة هل تصلح أن يباهي الله بك الملائكة ولكن في وسط هذا الحج وزي ما بقول الحج السنة دي كل الحجاج بلا استثناء يشهدون أنهم تمتعوا فضل الله عز وجل الأمور كانت ماشية بتيسير لم يشهد له مثيل قبل هذه السنة وكأنه إكرام من الله لمن أصر على أن يأتي الله في هذا العام كل الناس بيشهدوا بكده كانت الأمور ماشية بتيسير عجيب في كل مراحل الحج سبحان الله العظيم عايز أقول لكم حاجة إن ليلة آه، آه، أو يوم التروية يوم التروية آه، قلت للشباب معانا كلنا نصلي الفجر ونمشي على منى على طول بعض الناس تلكأ وتلكع وقال يعني ايه ممكن نوصل على الظهر مفيش مشكله براحتنا نام لي شويه في سرير الفندق واقوم اتشطف والحق ايه الظهر هناك بعد ما وصلنا مينا بساعه يوم الترويه يوم 8 ذي الحجه بعد ما وصلنا ال ال آآ آآ الى الخيام بساعه واحده فوجئنا بمطر كافواه القرب وافشيكم سرا لكن هو ربنا رآه أنني أول مرة في حياتي يمتلئ قلبي رعبا عارفين الرعب؟ لا ما تعرفوش وأنا أسمع صوت الرعد صوت رعد عمري في حياتي والله قسما بالله العظيم عمري ما سمعت رعد بالقوة دي صوت الرعد كأن السماء تقع على الأرض وأنا بينهما صوت الرعد كان بيخبط في قلبي هنا طب ما أنا بتمنى أموت خايف من إيه أنا مش خايف أنا خايف من غضب ربنا هو ده غضب خوف, خوف رعب صوت رعد ومطر بدون مبالغه كافواه القرب عارف يعني ايه كافواه القرب مش قضيه انه انه نقط ميه نازله لا عارف لما بتكب ميه كده اهو المطر كان نازل كده كب سبحان الله العظيم شيء عجيب وطبعا اللي في مكه لسه ما راحوش منى حبسوا واللي وصلوا منى بفضل الله كلهم في امان دخل منى قاعد في خيمه والامور استقرت تماما الناس اللي جايه بقى متاخره من جده من جده رايحين مكه قطع الطريق واحسوا فعلا بالخطر رايت صوره في الجرائد العربيات راكبه فوق بعضها عربيه راكبه فوق الثانيه والثالثه فوقيهم انا لا ادري كيف حدث هذا الشاهد ايه ان ذكرني هذا بقصة الرجل اللي قتل مئة نفس والعالم قال له روح آه، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم إن الرجل لو كان أجل الموضوع وقال طب أروح بكرة كان مات في أرض المعصية ما ينفعش في الطاعات تأجيل ولو لحظة فإنك لا تدري قطع الطريق على القادمين إلى مكة وقطع الطريق على الخارجين من مكة إلى منى بس خلي كل واحد في مكانه لولا رحمة الله جل جلاله أن انقشع سبحان الله العظيم بعد كل ده بالليل ببص للسماء لقيت النجوم سبحان الله سبحان الله العظيم ايه اللي حصل راح فين كل ده انتهت وسبحان الله العظيم تيسرت ولكن ولكن في ناس اتبهدلوا وشفت في كلامهم شيء من ال من التألم هي دي بقى امتحان القلوب لإظهار العيوب كانت محاضرة قديمة دي كده مش كده يا ابني آه محاضرة قديمة قوي كانت اسمها امتحان القلوب لإظهار العيوب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الناس اللي يقول نفسي حج الناس يقول ولا يهمني انفلونزا الخنازير انا هروح احج ويا رب اموت هناك لما نزل هذا البلاء المطر اللي نزل ده بهدل ناس كتير اللي مش جوه الخيام الناس اللي قاعدين آه، رايحين متوكلين على الله سبحانه وتعالى قاعدين جايبين لهم خيمه من ام آه، 50 ريال دي ح- حاجه بسيطه كده بتاعت آه، يعني فعلا هذه اشياء لا تح لا تحتمل اللي حصل في هذا المطر والرعد والبرق فبداوا ي... حين احسوا بهذا اه بدا منهم من بعضهم في النادر منهم شيء من الضجر وانت ما تقوليش لا ده ربنا شايف قلبك حصل الش- الضجر ده او القلق او التأل اظهار التألم ده او اظهار العتب على احد او على شيء فقلت له في ناس تتمنى تحج كتير حتى ولو حصل أل- أ- اكتر من كده وانت منهم كنت بتقول اروح احج واتقطع حتت انت ما اتقطعتش ده شويه آه، بس شيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين راينا هذه الايه في موقعها بقى في هذه الايام في موقعها حصل شيء من الخوف وحصل نقص في الأموال و... وبشر الصابرين الشاهد إيه كان امتحان اللي بيقول بس حج واقعد في أي حتة واركب على أي حاجة واوصل بأي طريقة امتحن إن هو قعد في أي حتة وركب أي حاجة وصل بأي طريقة بس مش راضي مش عاجبه لأن استعذاب العذاب مش أي حد دي درجة في المقابل لا أنكر كان في فراودة كان في شباب الله أكبر كان بيعصر ال- الرداء من فوق وتعصر فين قبل ما ينشف بيكون غرق تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وعمال يستر في عورته برداء وإزار في هذا الهو الهواء عايز أقول الهول الهول ال... ال... سبحان الله العظيم الحج كل سنه تبين عظمته من جانب اخر غير الجوانب التي نراها كل سنه ولا يزال الاسلام وشريعه الاسلام واركان الاسلام واعمال الاسلام تصفع الارض بعظمتها باعجازها قدرا وشرعا انحسر الكلام تماما اما موضوع انفلونزا الخنازير وزي ما قلت لك كده الولد اللي لابس الاحرام وكل شويه يخلعه ويعصره ويحطه على كتافه تاني وما فيش واحد عاطس سبحان الملك التلج بتاع بالليل وما فيش واحد كح ولا قال صدري ميه اي ميه بقى وخلاص ولا واحد جاله اسهال انا بتكلم في الفئه اللي انا عايش معاها وشايفها سبحان الله العظيم عظمه عظمه الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم اصبح الناس يوم عرفه وعليهم ملابسهم المبلله لم تجف وهم يقولون لبيك اللهم لبيك وبقت مساله واخدينها بضحك ومزاح ورحله و- ورحله جميله قرات في احد الجرائد ال- ال- ال- السعوديه وانا راجع في الطياره آه، انه واحد امريكاني قابلوه بيسالوه مسلم يعني ايه رايك والخطر والزحام والمطر قال لهم لا يعني احنا متعودين على الرحلات ديك اللي بيطلعوا قمه افريست واللي بي بيعبروا المانش إيه اسمها رحله الاخطار فدي امور عاديه سبحان الله العظيم شوف خدها من وجهه نظر آه، مختلفه تماماً، انها رحله من رحلات السفاري سبحان الله العظيم احنا مش واخدينها كده ما حدش دله بس هو خدها بطريقته لعله مسلم جديد جزاه الله خيرا انه خدها بالطريقه دي وصبر سبحان الله دي كانت في كلمه عجيبه برضه لاحد الحجاج لما شاف الز- يعني برضه في ال- في في في وسط الحج عايزين ن- نبقى نلمح مره قبل الحج الجاي ان شاء الله عشان الناس يبقى يروحوا هم فاكرين ان بعض الحجاج ما بيرحمش بعضهم بعضا يعني في وسط بقى الميه والزحمه والمطر والبرق والرعد والخيام اللي بتطير والاحرامات اللي بتطير ومع ذلك تلاقي واحد بيزقك واحد مش تيجي تمشي يعني آه، أنا متعودين ايه لما تيجي تزن وت... و- و- وتتكي على واحد كده يوسع يعني لكن في الحج اللي تزقه ما يزقش حيطه وانت بتطوف وانت بتسعى وانت بترجم وانت ماشي حتى في الشارع رايح لمنسك من المناسك ما بيزقش حدش بيزق هناك فواحد منهم قال ايه معلش اصل ملناش غيره هنروح فين وبرضه بنحب واكتر من كده وهنيجي سبحان الله العظيم الحج بحب حين يكون الحج عذابا ممتعا لذيذا رائعا جميلا مبهجا حين تختلط الدموع بالضحكات وتختلط الامال بالاخطار وحين يقول الانسان ساعتها لبيك بقلب متعه حقيقيه اخوتي جئتكم الليله مفعما بمشاعر واحاسيس كلها تدور حول الجنه هو احنا هندخل الجنة امتى بقى؟ ده الشعور اللي مسيطر عليا في خلال هذه الأسابيع هو احنا هنروح امتى فحي على جنات عدن منازلك الاولى وفيها المخيم امتى بقى هنستريح من نكد الدنيا وهم الدنيا وألم الدنيا ومشاغل الدنيا ومشاكل الدنيا ومصايب الدنيا وأهل الدنيا واحنا هن هن هندخل الجنة امتى؟ سبحان الله العظيم لما تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حين يقول ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا او امه من النار من يوم عرفه وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكه ويقول ما أراد هؤلاء شغلتني ما أراد هؤلاء كل الناس اللي في عرفة دول لما تبص الأربعة مليون تركزوا في مكان واحد بلباس واحد بهتاف واحد بهم واحد ما أراد هؤلاء عايزين إيه هو صحيح إحنا عايزين إيه الجنة كل ده عشان الجنة هي الحياة كلها ربنا خلقنا فيها الجنة حديث ال- الملائكة السياحين الطوافين اللي بيلتمسوا مجالس الذكر لما يصعدوا الى ربهم ربنا يقول لهم هل يسالونني شيئا يقولون نعم يسالونك الجنه هل يستعيذون بي من شيء يقولون نعم يستعيذون بك من النار لا لا لا ده حديث كمان ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له علمني دعاء ادعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال أنت ماذا تقول قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار فقال رسول الله صلي عليه آه بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قفشتك ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم وانت كمان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ومعاذ حولها ندندن يبقى حياتنا كلها دندنة حوالين يا رب الجنة يا رب يا رب الجنة يا رب يا جماعة أنا عايز المعنى ده يصح في قلوبنا يعني السؤال وكان أذيع عندكم هنا في خطبة جمعة وفي حلقة أنت فعلا تريد الجنة؟ طب احلف ما تكذبش انت بتقول انك عايز الجنة لكن الحقيقة انك عايز الدنيا مش عايز الجنة طب اتاكد كده م- م- بالراحه هديك فرصه الليله دي تتاكد كده فعلا انا اريد الجنه ولا عايز فلوس عايز شهوات وعايز منصب وعايز دنيا وعايز ما مراتش وعايز ما اتعبش وعايز ما حدش يضايقني وعايز وعايز وعايز فين الجنه في حياتك هو ده المعنى اللي انا نفسي اوصله لكم الليله دي ضروري جدا وبالحاح هل انت تريد الجنه انت عايز الجنة أريد إجابة واضحة مش ليا لنفسك إنك تقعد مع نفسك تقول صحيح والله هو أنا ف- فعلا فعلا لا لا لا موضوع الجنة ده مسيطر على على ذهني وخاطري وقلبي و و و وعملي وحياتي الموضوع ده مسيطر على حياتي ان انا اريد الجنه ولا طب قول لي طب انت طب وانت بتسال السؤال ده ليه؟ يعني ايه ايه إيه المناسبه في موضوع الحج؟ المناسبه مهمه جدا وهي ان في وسط الاجواء دي والتضحيات دي لقيت الناس عايزين يحجوا حج صوري سوري يعني مش عايز يبات في منى يوم التروية ولا عايز آه، يبات في مزدلفة عايز مجرد وضع الرحال وعايز آه، يروح الساعة 12 بالليل يطوف ويسعى ويرجم و- وينام في الفندق ويروح ساعة ي- في المبيت بمنى يرجم الساعة 12 بالليل يروح يرجم ويقعد خمس دقايق ويروح ده حج ده دي في ناس عايزه كده وفي ناس بتعمل كده طب ده قلت له طب انت تعب نفسك ليه؟ ايه إيه اللي جايبك؟ ايه اللي خليك تيجي تحج اصلا؟ جاي تحج ليه؟ ما تخليك في بلدك وخلاص وريح دماغك وريحنا من زحمتك. السؤال بقى عن الجنه ان اللي ال- الذي يريد الجنه حقيقه ما يعملش كده ما يقدرش يعمل كده الذي يريد الجنه حقيقه يبقى خايف على عمله اللي هيدخل اللي هيدخل بيه الجنه ده يبقى لازم يبقى متاكد ان العمل ده يوصل للجنه لا لا لا لا لا عارفين في معنى تاني ان العمل ده نفسه جنه يعني ايه زي ما قلت لكم كده انا مستمتع ليله العيد اللي هو المبيت في مزدلفه المبيت في مزدلفه ده بعد يوم عرفه بالليل ليله العيد انا مستمتع بالنوم في الشارع مفيش خيام في مزدلفه انا مستمتع بكده ان آه، تفرش اي حاجه بتاع ب 20 ريال ولا بكام يا ابني بتاع البلاستيك دي ام 6 ريال ولا 5 ريال تفرشها في الارض وتنام وتتغطى بالبشكرين بتوعك حاجه الله اكبر حاجه جنه اللي مستمتع بكده يقول بقى مجرد وضع الرحال اللي يقول ان بعض الليل يجزئ عليه اسم مبيت ما يقولش كده يقول الفقهاء قالوا كده يا عم صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انت من امتى تعرف الفقهاء من امتى بتقول قال الفقهاء صلي على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي على النبي بقى واسكت بقى واسمعني بطل تعلق على الكلام اسكت اسكت اسمع اسمع اسمع وانت ساكت دلوقتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانت كمان اسكتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انا بقول ايه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حج حجه واحده وقال خذوا عني مناسككم فالناس اللي عايزه الجنه انا بتكلم على الجنه بقى ها ها ما بتكلمش على صح وغلط دلوقتي انا بتكلم على الذي يريد الجنه يستمتع بالعباده على انها جنه ثم هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليضمن الجنة تبقى مضمونة لما اعملها صح زي النبي ما عملها بالضبط تبقى مضمونة إخوتي إذا كنا ندندن جميعا حول الجنة ونفسنا نروح الجنة فاللي هيروح الجنة هناك في الآخرة لازم يعيش جنة العبادة دي هنا في الدنيا هي دي الطريق الموصلة هناك عشان كده دايما يأسرني حقيقة والله يأسرني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنا جنتي وبستاني في صدري أن رحت فهي معي لا تفارقني الله في زمن النكد والألم والهم والقلق من منا الذي جنته وبستانه في صدره جنته جوه قلبه سعادته وبهجته و- و- وقرة عيني خير من كل هذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة شوف بقى لما يبقى العبادة دي متعة وددت لو أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف متعة ولذة أن يقتل في سبيل الله الحلاوة والجمال والسعادة اللي جوه القلب لا تقدر لا لا لا أنا عايز أقول لا توصف عايز أقول آه، لا لا لا لا يفرط فيها من ذاقها ومن تمتع بها العبادة بقول للناس اللي كانوا بيفروا عايز يرجم في أي وقت وعايز يبات أي مدة وعايز آه، يطوف أي كلام خ- اجمع طواف الوداع مع طواف ال- الإفاضة ما بقولش إن الكلام ده غلط ينفع يجوز يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد مش عايز يعيش جنة الدنيا في الدنيا دي جنة بعيدا عن الحج بقى عايز اتكلم كلام عام بعيدا عن الحج ان في الدنيا دي جنة جنة جنة جنة عظيمة جدا جنة هي المتعة الحقيقية يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله لا لا لا لا انا عايز اعمم الكلام اكتر من كده عايز اقول يا ايها الناس يا ايها البشر يا ايها العالم يا ايها العالمين اناديكم الى جنه في هذه الدنيا جنة الدنيا طمأنينة قلبك بحب الله آه حب البشر عذاب حب الدنيا عذاب البشر الخوانين الكذابين النصابين المنافقين عذاب عذاب حب ربنا طمأنينة لأنك أنت عارف أن ربنا العظيم الغني العزيز لا يحتاج إلى أحد فبتحب بتحب العظمة تحب ربنا جنة الدنيا هي دي الجنة الحقيقية جنة الدنيا طمأنينة القلب بحب الله وذكر الله وطاعة الله والأنس بالله هي دي الجنة جنة الدنيا يقين قلبك أن لك ربا قادرا قاهرا مدبرا حكيما عدلا لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه جنة جنة جنة حقيقية شفناها برضو السنة دي في الحج التفريق بين القضاء والقدر لا يرد القدر إلا الدعاء لكن القضاء أمر قضي إذا قضي كان ده الفرق بين القضاء والقدر فالإنسان يظل يدعو وبعدين إذا قدر يرضى ويصبر ما ي... ما يدافعش بقى خلصت ليه لرضا قلبي بربي رضا قلبي يقين قلبي أن أن لي ربا قادرا قاهرا مدبرا حكما عدلا أنا راضي به رضيت بالله ربا جنة حين أكون على يقين أنه لا يقدر لي إلا الخير جنة حين أعتقد أنه أرحم بي من نفسي أرحم بي من أمي وأبي أرحم بي من أحب الناس لي أرحم بي وأعلم بي وأعلم بمصلحتي جنة جنة أن أعتقد هذا إن أنا أبقى عايش إن أي قدر قدر هو ده المصلحة وهو ده الخير وهو ده أحسن حاجة أحسن حاجة جنة الدنيا جنة الدنيا المتع القلبية بالسجود وتلاوة القرآن والدعاء جنة الدنيا المذاقات الروحية العالية بالدرجات الإيمانية المؤتلقة الأنس بالله الإخبات الطمأنينة الحب الرضا الإقبال على الله الجمعية جمعية القلب على الله مذاقات الروحية العالية دي سبحان الله العظيم زي ما بقول لك كده حين تستشعر وانت نايم في منى في وسط المولد ده من البشر وفجأة تحس ان انت لوحدك والله كده يعني مثلا الخيمة فيها 500 600 700 800 واحد مثلا ها و- وده بيتكلم في التليفون وده تليفونه بيرن وده بي بيصحي اللي جنبه وده بيوصف لواحد الطريق عشان هو جاي مولد يعني حاسس بضجيج وفجأة يحصل كده يحصل كده تصور معايا في وسط الضجيج ده وشت. تحس ان انقطعت الاصوات دي ودانك اتسدد ودانك صفرت واتسدت وحسيت ان انت لوحدك مع ربنا يا رب وبدات تناجي ربنا وتكلم ربنا وانت بتصلي ركعتين وانت ساجد او انت واقف في القنوت بتدعي و... و... واحساسك ساعتها انك مش سامع حاجه خالص مش سامع حقيقي مش سامع حاسس بالانس بالله ان ربنا شايفك لوحدك وسامعك لوحدك سبحانه لا تختلط عليه الاصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا يشغله شان عن شان جنه جنه الدنيا الامان النفسي بالرضا بالقضاء والقدر وعدم الياس من روح الله جنه الدنيا الحياه مع الله وفي جنه الرضا بالله جنة الدنيا تجديد الإيمان بالصيام والقيام والحج والعمرة والذكر وتلاوة القرآن جنة الدنيا بالحب في الله أنا أحبكم في الله بالحب في الله والتضحية في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في خدمة دين الله جنة جنة حقيقية جنة الدنيا إدخال السرور على قلوب المسلمين ومساعدة المحتاجين وإعانة المحرومين وتفريج كربات المكروبين جنة الدنيا الفرح بالله وقرة العين بالله والقرب من الله والحياة على مراد الله سبحان الله العظيم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية من قرت عينه بالله قرت به كل عين تراه ومن أتعب نفسه في خدمة الله أتعب الله الكائنات في خدمته سبحان الله العظيم كلام عالي قوي وغالي قوي ومحتاج مش مش يتقال ولا يتسمع محتاج يتعاش ويتحس قرة العين بالله انك تبقى غني بربنا قوي بربنا فرحان بربنا شبعان بربنا عينك مليانه بربنا مش بالفلوس ولا بالمنصب ولا بالاتباع ولا بالاحباب ولا بال بالمركز ولا ب... ب... ولا بحاجه خ... بربنا قرة العين بالله هي دي جنة الدنيا لأن كل ما سوى الله فاني زائل جنة الدنيا الفرح بالله وقرة العين بالله والقرب من الله والحياة من مع الله جنة الدنيا إرادة وجه الله والصدق مع الله وعدم انتظار الجزاء في دار الدنيا بل يكون مراد العبد وجه الله هي دي الجنة ان انا ما انتظرش حاجة في الدنيا ولا اتعذب جنة الدنيا الاستشراف للدرجات العلى من الجنة انس الروح باليقين في جنة الآخرة الطمع فيما عند الله جنة جنة جنة حقيقية زي ما بقول لك كده لما لما نتكلم عن الجنة نفسي أو- أوصف الجنة لما نتكلم عن الجنة الكلام عن الجنة نفسه ممتع يبهج القلب لذلك الطمع فيما عند الله أنس الروح بالاستشراف إلى المنازل العالية في الجنة نفسه ده- المعنى ده نفسه جنة جنة الدنيا ألا تحمل للدنيا هما وألا تكون على الدنيا حريصا وألا يغرك بالله الغرور سبحان الله العظيم النهارده خطر لي خاطر النهارده بس أول مرة أفهمه في حياتي خاطر إيه عارفين؟ آه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت سبحان الله إذا كراهية الموت تعاب إيه ده؟ إيه المعنى الجديد ده؟ علاج كراهية الموت إنك تحب الموت هل أنت تحب الموت؟ جنة الدنيا ألا تحمل للدنيا هما ألا تكون على الدنيا حريصا ألا يغرك بالله الغرور جنة الدنيا تناول الطيبات والرضا والقناعة بالحلال والسعادة بما قسم الله لك عارف آه، يقول ايه ولئن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني خطرت ببالك قال له يعني ولو انك انت اسات الي بس انا فرحان انك فكرت افتكرتني سبحان الله العظيم ده واحد بيقول لواحد يعني هو- قالوا له ده فلان كان كنا في مجلس وشتمك فبعت له بيقول له انا و- وان كنت يعني آه، آه، انت شتمتني الا انا فرحان ان اسمي جري على لسانك وانت بتشتمني الفرح بما قسم الله لك لما يجي لك رزق من الله سبحانه وتعالى آه، آه، آه، افرح افرح بيه افرح ان ده من ربنا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين كان ينزل المطر يستقبله بوجهه وصدره يمسح به وجهه وصدره ويقول حديث عهد بربي حديث عهد بربي لما كان ي- طفل صغير ي- يخرج آه، اول ما يولد برضه الرسول كان يقبله ويشمه ويقول حديث عهد بربي لسه آه، منفوخه فيه الروح قريب ف الحاجه القريبه من ربنا خليك فرحان بربنا هي دي السعاده الحقيقيه في الحياه هي دي جنه الدنيا جنه الدنيا ان تعيش حياتك في ظل الشرع الرباني والهدي النبوي الكريم فتعيش سعيدا حميدا راضيا مرضيا جنة الدنيا الشعور بالشوق لرؤية الوجه الله الكريم آه. إحساسك إنك أنت مشتاق إنك تشوف ربنا الإحساس ده نفسه إحساس ممتع اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سعادة أهو ده لو حاسس بالكلام ده ما كانش قال كده سعادة سعادة ومتعة إحساسك إنك مشتاق لربنا يا نهار ابيض هو في كلام يعبر عن المعنى ده ال 28 حرف بتوع اللغه العربيه ما يكونوش لا نستطيع تكوين كلمه ولا جمله تجسد هذا المعنى تعبر عن هذا المعنى السعاده بالشوق نفسه انا مشتاق لربنا سبحان الله العظيم جنه الدنيا صبر وثبات بذل وعطاء حكمه ورحمه خلق ودعوه جهاد ونشر علم وايمان جنه الدنيا بصيره بالحق وثقه بالوعد ويقين بالعاقبه ورؤيه الحقائق على مراد الله عز وجل جنه الدنيا رقه قلب وغزاره دمع وانس بالله وقرب منه هي دي جنة الدنيا لولا عشان خاطر مدني ما كانش ينفع نختم جنة الدنيا متعة متعة متعة متعة متعة متعة متعة جنة الدنيا عبادة ربنا متعة عبادة الله والسؤال فما بال الناس يعزفون عن هذه العباده ويستثقلونها ويتكرهونها ويحاولون التخلص من هذه العباده للبحث عن الفتاوى الرخيصه والتساهل المهين في احكام الدين ناس بتفرط في الجنه دي ليه مصيبه ان يمضي الزمان وينقضي العمر وانت ما احسست بهذا المعنى ولا عشته مصيبه يا حسرتي أن ينقضي الزمن ولم نفهم ولم نستمتع ولم نستلذ بهذا المعنى طب الحل ايه علاج هذا الامر الاحساس بالخطر على جنه الاخره اصل في النهايه قبل ما امشي عايز اقول لك كلمه واحده هتموت هتموت وهتدخل القبر سبحان الله العظيم كنت في زياره للمقابر النهارده بعد صلاة الجمعة والأخ اللي كان معايا ربنا يكرمه فبيقول يعني جو المقابر هنا مش موحش في مقابر أكتوبر الجو مش موحش كلها سرايات المقابر فما بيحسسش قوي بجو القبور زي مقابر الإمام الشافعي وال- والبساتين والكلام ده فقلت له الجو مش موحش بالنسبه لنا احنا اما اللي جوه فكل القبور حتى ولو كانت في المقطم هي كلها واحده اما روضه واما حفره هو ده بقى ان اللي بيخسر جنه الدنيا في المعاني اللي قلت عليها دي الخطر ان هو بقى اما يبقى في القبر او أما يقابل ربنا يوم القيامه اخشى ان يخسر جنه الاخره وهنا يهتف بالقلب هاتف ويساور الانسان خاطر هل يمكن لانسان في هذه الدنيا ان يضمن جنه الاخره هذا المعنى شرعي معنى صحيح شرعا ان يضمن جنه الاخره والاجابه في الاسبوع القادم إن شاء الله وقدر أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه آه آه آه آه